بسم الله الرحمن الرحيم موقع الطريق إلى الله www.waytoallah.com يقدم الدكتور حازم شومان
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى ثم أما بعد فروي في أثر من أثار بني إسرائيل أن سيدنا عيسى عليه السلام كان جالسا مع بني إسرائيل فقال لهم أنتم لا الدنيا تريدون ولا الآخرة تريدون فقالوا له وكيف ذلك قال لو أردتم الدنيا لطلبتموها ممن يملكها ولو أردتم الآخرة لعبدتم من يملكها فاحنا عايزين نسأل في بداية لقاء الليلة يا جماعة احنا عاوزين ايه تخيل انك انت يوم الصبح كده وانت صاحي لقيت الباب بيخبط ساعي بريد جايب لك جواب بتفتح الجواب لقيت في الورقة مكتوب كلمة واحدة بس انا اخترتك انا اخترتك الجواب ده من مين من الله سبحانه وتعالى يا هو ده اللي حصل مع سيدنا موسى ولله المثل الاعلى طيب ده ممكن يحصل معانا هو حصل فعلا معانا مليون جواب جالنا لغاية الوقت مكتوب فيه كلمة انا اخترتك ان ربنا دخلك بيته في حين ان في الاف الناس الوقت نفسها تدخل وتقعد القعدة دي ومش عارفة ده اختيار من ربنا سبحانه وتعالى ان ربنا يسر لك صحبة صالحة ان ربنا صرف عنك معاصي ما كنتش قادر تتخلص منها ان ربنا وفر لك بيئة زي البيئة دهيت كل دي رسائل من ربنا ربنا بيقول لك بيها انا اخترتك طب انت اخترت ربنا اخترت ربنا انا عايز اقول ايه في البداية احنا عاوزين ربنا ولا لا يا جماعة عاوزين ربنا احنا ليه بنتكلم في قصص القرآن او سلسلة قصص القرآن اللي بدأناها المرة اللي فاتت عشان نتكلم عن قصص ناس اختارت ربنا قصص ناس كانت فعلا عايزة ربنا عشان يجي جوانا ان فعلا نختار طريق الله سبحانه وتعالى هنتكلم الليلة باذن الله عن قصة ناس هنحكي عن ناس كانوا طلاب دنيا وشهرة ومركز واصبحوا طلاب اخرة هنحكي عن قصة ناس كانوا من اكبر اعوان الباطل لهدم الحق اصبحوا من اكبر اعوان الحق لهدم الباطل هنحكي عن قصة ناس ضحوا بكل شيء عشان ربنا هنحكي عن قصة ناس اصبحوا سحرة وامسوا شهداء بررة هنحكي عن قصة يعني احنا هنركب آلة زمان وهنرجع كذا الف سنة مش هنسيب المكان اللي احنا فيه القصة حصلت في مصر لن نترك مصر قصة سحرة فرعون يا جماعة اللي هنتكلم عنها الليلة بإذن الله قصة يعني القصة كلها رمز للتضحية رمز للثبات رمز للإيمان ولكن أول كلمة لازم نعلق عنها سحرة فرعون سحرة يعني ايه سحرة السحرة يعني واحد بيقلب الحق باطل من غير ما انت تاخد بالك هو ده فكرة الساحر عشان كده دايما اهل الباطل بيستعينوا بالسحرة ليه لانه ما عندوش حق وانت عندك حق ومنطق ما يقدرش يواجه المنطق بالباطل فبيستعين بواحد يقلب الباطل بتاعه حق ويقلب الحق بتاعك باطل هي دي فكرة السحرة طب مين السحرة بتوع اليومين دول مين يا جماعة مين اللي سحروا عقول الناس مين اللي حولوا الشعوب الاسلامية لشعوب مسحورة مين اللي عدلنا الباطل في اغنية اللي مرروا الباطل في فيلم اللي مرروا الباطل في اعلان اول سحرة لهذا الزمان الفنانين والممثلين والمغنيين والمغنيات اول سحرة لهذا الزمان اول سحرة تاني سحرة بعد هؤلاء الفنانين والمغنيين امريكا اللي سحرت عقول شباب والقت حبالها وعصيها فخيل للشباب من سحرها انها تسعى الشباب لما شاف الابراج بتاعتها والتقدم بتاعها والنووي بتاعها الشباب لما شافوا الماك والكنتاكي والجينز والهمبرجر الشباب اعتقدوا ان امريكا دي حاجة وكل ده ساحر مين السحرة التانيين اليهود اللي من اكتر من 100 سنة كتبوا في البروتوكولات بتاعتهم احنا عايزين كرة القدم ايام ما كانت لعبة محدش يعرف عنها حاجة عايزين كرة القدم تنتشر والعالم كله يتجنن عليها عشان نلهي الناس في كرة القدم صحراء من ضمن ادوات السحر بتاعهم من ضمن العصي بتاعهم عصات كرة القدم اللي بيخيل للشاب تلاقي الشاب قاعد قدام التلفزيون قدام الماتش مسحور ده انسان مسحور لانه وراه 5000 مشكلة في حياته متجاهل كل ده ومبهور بالماتش اللي بيتفرج عليه هو ده السحر يا جماعة الدش والقنوات الفضائية كل ده هو سحر هذا الزمان الناس دي بالذات الفنانين والفنانات لما بينقلبوا للحق زي ما السحرة بتوعنا انقلبوا للحق بتبقى بيبقى اثرها في غاية الخطورة ليه لان الناس دي جابت اخر الدنيا تخيل انا داخل في ساعة لقيت واحد راجع من اخر السكة بيقول لي انا مشيت في السكة دي ولقيتها كلها سكة هم وغم التزام وتوبة الفنانين فضيحة للدنيا التزام وتوبة الفنانين بتكشف الدنيا على حقيقتها الناس دي الدنيا كلها عندها والشهرة عندها زي ما صاحبة فرعون الدنيا معاهم والمركز أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين نعم وإنكم إذا لمن المقربين هعينكم وخليكم رؤساء وخليكم وزراء وخليكم وخليكم بس انتوا تعالوا بس وخليكم معايا انقلاب الناس دي وترك كل ده فضيحة وتعرية للدنيا وبيخلونا نفهم ان الدنيا فعلا لا قيمة لها على الاطلاق والا ضحوا بيها ليه يعني الواحد لما لما بيطالع قصص توبات الفنانين يعني ازاي ربنا رجع الناس دي والناس دي لما رجعت اهل الباطل اتجننوا قد ايه يعني واحدة كانت من اكبر سحرة الستينات والسبعينات من اكبر السحرة يعني كانت من اكبر المسؤولين عن انهيار الشباب في هذا الجيل كلكم تعرفوا شمس البارود يعني ربنا يغفر لها ما سبق ويثبتها على طاعته وفجأة انقلبت الى واحدة من اكبر الداعيات اللي معظمة الفنانين والفنانات كانت على ايديها بعد كده تخيلوا يا جماعة يعني لما تقرأ قصة هلا فؤاد مثلا هلا فؤاد يعني رحمها الله يعني تقول لك ان ان قصة توبتها بدأت ازاي وهي بتولد ولادتها الاخيرة وكانت ولادتها الاخيرة فعلا ولادتها الاخيرة ثلاث ايام بتاخد طلق اصطاعي ومفيش فايدة حصل لها نزيف في الاخر اضطروا يفتحوها اللي هي الولادة القيصرية فقعدت في المستشفى اسبوع في غاية المرض بعدها في اليوم اللي جاية تخرج فيه بتقول اصيبت قدم اليمنى تورم اللون اتغير الام فيها ايه ده جلطة جلطة بسبب طبعا اللي حصل لها في الفترة اللي فاتت جلطة طيب طبعا هي مش بت... يعني الموضوع ده بيبقى مرعب بالنسبة للناس فبتقول بدأت افكر طب انا عايز اتغير طب انا دلوقتي لو مت اقبل ربنا ازاي طب انا عايز اسيب التمثيل انا عارفة ان هو حرام انا عارفة ان انا فتنة للناس ولكن لم استطع اتخاذ القرار في وقتها روحت بيتها بدأت تروق على ما بدأت تروق فوقت رجلها التانية بتورم اكتر وبتنتفخ اكتر والالم بيزيد فيها اكتر جلطة في الرجل التانية المرة دي مهما تاخد من ادوية مفيش فايدة مهما يعمل لها الاطباء مفيش فايدة بتقول تذكر لحظة يعني يعني يعني جالها فيها حاجة بنسميها زي هبوط حد في الدورة الدموية هي ما عادتش شايفة حاجة خلاص ما عادتش قادرة تركز في شيء بدأت تروح في غيبوبة سمعت واحد جنبها بيقول لها قولي لا اله الا الله يعني بتموت يعني حد من اللي جنبها بيقول لها كده معناها انها بتموت بتقول في اللحظة ده بدأت تفكر طب انا هقبل ربنا اقول له ايه طب الدنيا العريضة اللي انا عشتها دي هتنفعني بايه قدام ربنا وخدت القرار في هذه اللحظة بتقول افقت بعد لحظات لقيت كل اللي حواليا يا اما وشهم احمر وبيبكوا يا اما واقفين بيصلوا يعني كانت في حالة خلاص الدكتور بيقول لها انت اتكتب لك عمر جديد خرجت وهي تقول هالة فؤاد القديمة ماتت وانتهت وهالة فؤاد الجديدة لا علاقة لها على الاطلاق بالمخلوقة التي كانت تحيا من قبل دي ربنا ابتلاها عشان يرجعها يبقى انت ممكن يحصل لك مشكلة في حياتك وهي قمة الخير من ربنا ال- هذه الممثلة يا جماعة وهذه التائبة ربنا تقبل توبتها ماتت بعد سنة او سنتين فعلا بمرض السرطان يعني دي لو ما كانتش لحقت كانت قابلت ربنا بالعمل بتاعها اللي قبل التوبة يعني انت ممكن يكون الفرصة اللي قدامك ضيقة يبقى لازم تبتدر ولازم تلحق من القصص اللي الواحد يعني يعني قرأها وطلع عليها قصة يعني قصة فيها فكرة طريقة جدا لأحد الممثلين المغاربة وبلاد المغرب يعني يعني يعني نسأل الله سبحانه وتعالى ان يصلحها صار فيها ما فيها من الفساد الان والدين صار غريب جدا فيها فيعني اسمه سعيد هذا الممثل اسمه سعيد بيقول بدأت اشتغل في البرامج بقيت م- مقدم برامج مشهور جدا والناس بتحبني جدا ومعروف جدا بس من السعيد بدأت طب المغنيين سعداء صوته كان حلو بدأ يغني اتشهر بدأ يبيع عشرات الالاف من النسخ بتاعت ال... يعني بدأ يبقى مشهور جدا اكتر واكتر منى السعيد الممثلين هم اللي سعداء انا همثل بدأ يدخل في التمثيل وياخد ادوار البطولة يعني انسان متعدد المواهب بهذا المنظر المواهب طبعا لو كان استغل ايه المقصد فبدأ يدخل وياخد ادوار البطولة ويتشهر اكتر واكتر ففي احد الحوارات معاه بتاع الاعلام بيقول له ايه بيقول له انت اسمك على مسمى اسمك سعيد وانت فعلا سعيد ما كل الشهرة دي وكل المال وكل المركز بتدخل قصور اغلى اغنى الاغنياء كأنه البيت بتاعك من شدة احتفائهم بيك فقال له للأسف انا حظي من اسمي ثلاث حروف بس السين والعين والياء السعي انا اسعى عشان السعادة ولسه ما وصلتش للسعادة ومش عارف اوصل للسعادة ويوم ما اوصل للدال هتصل بيك واقول لك كان له اخ في بلجيكا وما تدري نفس في اي ارض تهتدي سبحان ربي لقيته في البلاد الاسلاميه ما جاتش اخوه سافر بلجيكا اهتدى هناك واتعرف على صحبه ملتزمه هناك سافر لاخوه اتعرف على الملتزمين دخل الجامع حضر دروس دخل بقيه الايمان بدا يتغير بعت على اجازه الاجازه بدا يمدها يمد يمد لغايه ما خد سنتين اجازه واتقلب انقلاب تام ناحيه الهدايه وناحيه طريق ربنا سبحانه وتعالى فارسل بعد هاتين السنتين الى هذه الجريده يقول للمحرر بتاعها لقد سالتني من قبل عما ان كنت سعيدا وقلت لك اني لم اجد حرف الدال واخيرا لقد وجدته وانا الان فعلا سعيد اسما على مسمى اهل الباطل عملوا معاهم ايه شمس البارودي لما ذهبت علقوا اعلاناتها وافلامها القديمة في كل مكان عشان يحرفوها ويجبروها انها ترجع باي طريق هلا فؤاد لما اتنقبت قالوا عليها مجنونة قالوا عليها من المرض خلاص عليه العوض وكل الممثلين التائبين كلنا عارفين ده عكسوا ده كبروا ده خلاص ما عادش فيه عايزين يشوهوا الصورة باي طريقة هذا الممثل لما تاب قالوا عليه عميل لامريكا ولروسيا ليه يا جماعة لان توبة الناس دي خطيرة زي توبة الصحراء بالظبط زي انقلاب الصحراء بالظبط بيزلزلوا اساس الباطل بيثبتوا ان الباطل ده كله من اوله لاخره كده ولا شيء ولا اي شيء فا ايه اللي قلب الناس دي وايه اللي خلى الناس تضحى كل التضحية دي وايه اللي خلى سحرة زمان وسحرة الان يضحوا كل هذه التضحية انه الايمان الايمان يا جماعة الايمان اللي لما بيدخل القلب بيقلب الانسان سبب لا ضير ان الى ربنا منقلبون الايمان سبب كلا ان معي ربي الايمان سبب ارجع الى ربك وهو في السجن الايمان سبب ان الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب وقف قدام النمرود العاتي الجبار الايمان سبب لما هود وقف في وش قومه وقال لهم كيدوني جميعا ثم لا تنظرون اني توكلت على الله في وجه اعتى دولة على وجه الارض الايمان سبب وعجلت اليك رب لترضى الايمان سبب تضحيات الصحابة سبب صبر السلف وجه السلف سبب كل تضحية وثبات سبب كل ده هو الايمان يا جماعة سبب ان في يوم من الايام كان المصريين عايشين مع اليهود بعد ما سيدنا يوسف جه مصر جاب اليهود هنا المصريين واليهود عاشوا مع بعض في قمة الانسجام والتآلف لغاية ما العقيدة بتاعت اليهود والمصريين انتكست تاني لما العقيدة انتكست بقى العداء تاني وفرعون شغلهم في الصخرة يعني في يوم من الايام الايمان خلى المصري واليهود عايشين جنب بعض وبيحبوا بعض تخيلوا الايمان ممكن يعمل ايه تخيلوا يا جماعة كرقل لما كان واقف مع ابو سفيان بيقول له هل يوجد احد من اتباع محمد يرتد عن دينه سخطة لدينه قال لا قال له وهكذا الايمان اذا خالطت بشاشته القلوب في صحيح البخاري هو ده الايمان الايمان يخليك تثبت الايمان هيغير شخصيتك هيغير فكرك طموحاتك افكارك افراحك واحزانك هيقلبك تماما تماما زي الخمسان اخوها مات في الجاهلية يعني ملأت الدنيا شعر نواح وبكاء على اخوها في الاسلام اولادها الاربعة الرجالة قتلوا في يوم واحد فكانت جبل من بني الايمان والثبات انه الايمان يا زي الخمرة لما حرمت الخمرة كان في من الصحابة تجار خمرة مش بيشربوا مش مشكلة الصحابة بس ان هم كانوا بيشربوا كان في تجار زوج ام سليم ابو طلحة رضي الله عنه كان تاجر خمرة سال الدنان الخمر في المدينة لغاية كأن الدنيا كانت بتشتي الخمرة زي الوقت في المدينة امريكا انفقت مليارات الدولارات او عشرات او مئات الملايين من الدولارات في القرن ده اهو عشان تحجم استعمال الخمرة في امريكا فشلت يعني الايمان اقوى من امريكا الايمان اقوى من امريكا واحنا لو عندنا ايمان اقوى من اسلحة امريكا عايزين يعني احيانا والله يا جماعة الواحد يقابل واحد صاحبه كده كان زمان الواحد يعرفه زمان قوي بقى ايام اعدادي ولا ثانوي كان يبقى شاب فظيع يعني شاب يعني ما حصل يعني وحش جدا تقابله في مكان دعوة او في مكان مثلا يعني عمل لدين الله وتلاقيه بقى راجل داعية او بقى راجل تبص له كده وتنبهر ايه اللي قلب ده ايه اللي قلب هذا الشخص بعد ما كان شديد الوسامة شديد الجاذبية شديد المش عارف ايه شديد الاقبال على الدنيا باع كل ده عشان ربنا حينما جاء الايمان يبقى الايمان هو اللي ممكن يغيرنا وهو اللي ممكن فعلا يقلبنا اول ضوء هنسلطه في القصة بتاعتنا هنسلطه على فرعون فرعون تخيلوا فرعون قاعد كده القصر الجميل بتاعه على ضفاف النيل والهدوء والهيلمان بتاعه دخل موسى من اول ما ربنا قال فالقى عصاه فاذا هي ثعبان مبين فرعون اتفزع فاذا هي ثعبان مبين ونزع يده فاذا هي بيضاء للناظرين ايدين سيدنا موسى بتطلع نور فاذا هي بيضاء للناظرين قال فرعون ان هذا لساحر عليم ايوه ده ده السحر اهو يريد ان يخرجكم من ارضكم فماذا تأمرون يا دول عايزين يركبوا موجة الدين عشان يوصلوا عشان يعملوا الناس دي مش بتاع الدين يا جماعة الناس دي لها اهداف خبيثة من وراء الدين يريد ان يخرجكم من ارضكم بسحره فماذا تأمرون هو من امتى فرعون بيقول فماذا تأمرون كل واحد خايف من الدين على حاجة فرعون كان خايف من الدين على ملكه في ناس مننا خايفة من الدين على دراستها في ناس خايفة تقرب من ربنا عشان كذبها في ناس كل واحد مننا في حاجة مخوفة انه يقرب اكتر من ربنا لو قدر انه يعرف ان هي وهم هيقرب من ربنا اكتر فماذا تأمرون قالوا ارجه واخاه وابعث في المدائن في سينا وفي الصعيد وفي اسكندرية وفي كل بلاد مصر في كل مدن مصر وابعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم هنجيب له سبعين الف سحر من مصر فجمع السحرة لميقات يوم معلوم فا فا فورية تبين لك الناس دي كانت بتشتغل بسرعة قد ايه وجدية قد ايه عشان تواجه هذا الموقف المتأزم جهد اهل الباطل من اجل نصرة الباطل بيتبعوا كل الاساليب اي اسلوب هيجي على دماغك اهل الباطل هيتبعوه في ممثلة قعدت ثلاث ايام تمثل لغاية ما وقعت من طولها ودوها المستشفى من كتر الاندماج في ممثل تاني عشان يأدي الدور صح كان الدور انه يعمل حركة كده فندام ولا حاجة بيطير بيعمل الحركة جاله انزلاق غضروفي ودوه على المستشفى من كتر الصدق في التمثيل وياما ممثلين وممثلات اتطلقوا من بعض بسبب المستقبل الفني بتاعهم تضحيات يا جماعة اهل الباطل مستعدين يعملوا حاجات كتير قوي عشان الباطل بتاعهم شايفين يا جماعة يأتوك بكل ايه ها سحار الناس دي محترفين مش بكل ساحر بس سحار محترف ما ينفعش اهل الباطل يبقوا محترفين في نصرة الباطل واحنا هواه في نصرة الحق لازم زي ما هم محترفين يبقى احنا محترفين هم جايبين سحر هنجيب سحر بيطلعوا فتاوى هنطلع فتاوى بيقولوا كلام حلو هنجيب ناس برضه بقال الله بقال الرسول يقولوا كلام حلو يأتوك بكل سحار عليم الاحتراف من ضمن الأسلحة بتاعتهم الوحدة ايه اللي خلى بوش يحط ايده في ايد توني بلير يحط ايدهم في ايد بتاع اسبانيا في ايد بتاع ايطاليا كل ده عشان احنا الوحدة فاجمعوا امركم ثم اتوا صفا وقد افلح اليوم من استعلى من ضمن الأسلحة اللين اني اخاف ان يبدل دينكم او ان يظهر في الارض الفساد فرعون خايف احسن موسى يفسد يفسد اقتصاديا ويفسد اعلاميا ويفسد فرعون خايف على على الناس يا جماعه شايفين ال- الطريقه صدام حسين من عده ايام بشوف له صوره وهو بيتحاكم ماسك المصحف بخشوع غريب يعني ما حدش فينا قال انا وقد عصيت وافسدت وطلعت روح الناس واقول ايه بس يعني بعد الافساد في الارض كله اللي انت عملته جاي الوقت ماسك المصحف عشان تضحك على الناس ويقفوا وراك تاني سبحان رب والسذج لا عزاء للسذج السذج ينخدعون اي اسلوب اهل الباطل ممكن يعملوه اسلوب التعذيب المادي ممكن يتبعوه اسلوب الاعلام شايفين فرعون بيقول ايه لما جه ي- يستعدي اهل مصر على موسى وهو خارج للبحر شوفوا بيقول ايه واللي بيتفرج منكم معاذ الله طبعا ان يكون منكم احد يتفرج على القنوات الفضائية العلمانية ان هؤلاء لشرذمة قليلون وانهم لنا لغائظون وانا لجميع حاذرون عارفين يعني ايه شرذمة يعني دول الف واحد عشرة جايين عشان يتجوزوا وعشرة جايين عشان المركز وعشرة جايين عشان السلطة وعشرة جايين عشان فقراء وعايزين فلوس هي دي معنى شرذمة نفس الكلام اللي بيتقال على اهل الدين الناس دي جايين من العشوائيات إن والحمد لله بقوا اعلى شهادات واعلى مراكز واعلى اموال واعلى مص- مراكز في البلد كلها ان هؤلاء لشرذمة قليلون سب انهم لنا لغائظون الوجه وانا لجميع حاذرون اللي يتفرج على التلفزيون الايام اللي فاتت هيقعدوا المرأة في بيتها هي- هيعملوا مش عارف ايه هيخربوها هيودوها في داهية انا ماليش دعوة ب... انا بتكلم على الاسلام دلوقتي الناس دي حافظة على الاسلام مش حافظة على حد معين نفس الكلام اللي فرعون قاله من 5000 سنة هو الوقت اللي بيقولوه الوقتي تشابهت قلوبهم تشابهت قلوبهم يا جماعة امال ايه وانهم لنا لغائظون ابى الله الا ان يفضح المنافق على فلتات لسانه هو عايز يقول الاولى والثالثه بس الحقيقيه اللي في قلبه انه متخاف من اهل الحق كاره الدين حاقد على التفاف الناس حوالين اهل الدين فطلعت الكلمة في النص غصب عنه عشان ربنا سبحانه وتعالى يفضحه يعني الوقت لما تلاقي على القنوات الاعلامية كده حجاب ايه ايه هو الحجاب ده والحجاب ده رمز الايه بقى الكلام يعني يعني انتوا بتحاربوا مين الوقت انتوا بتتكلموا على ايه ده الكلام بقى حرب على الاسلام الوقت القنوات الفضائية الوقت تلاقيهم جايبين لك برنامج جايبين لك آه، شيخ منقيينه وما بيعرفش يتكلم طبعا لازم ما بيعرفش يقول كلمتين مع بعض وجايبين واحد عالمي فصيح اللسان ويقعدوا يثيروا قضية من قضايا الخطيرة جدا في الدين عشان يطلعوا ان بتوع الدين ما يعرفوش حاجة لا طب ما تجيبوا بقى محمد حسان يتكلم ماشي انتوا عايزين الحرية وعايزين ال... ما تجيبوا واحد بجد معترف ليه بالعلم والفضل يتكلم انما اشمعنى بيجيبوا ده هم عايزين يحاربوا الدين باي طريق القنوات الاعلامية بره في امريكا و و و تلاقيها مسخرة 24 ساعة للهدم في الاسلام وهم مطمئنون انه لا يوجد من يرد عليهم جهد اهل الباطل الجهد ده عقبته ايه طب انا انا انا غير على دي يعني الدين اللي بيحصل فيه كده يا جماعة دايما الاثر العكسي هو اللي بيحصل لما احمد ديدات وجد جحافل التنصير جاي عليه عشان يدعوه الى ترك دينه عمل ايه من شدة الغير على دينه قرر انه يروح يشتغل متواصل اربع سنين عشان يجمع مبلغ من المال عشان يتفرغ للدعوة الى الله طول حياته وقد كان الاثر العكسي جعفر بن ابي طالب كان سر اسلامه ايه التعذيب اللي بيحصل لصحابة رسول الله والاهانات اللي بتقال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هو الاثر ده رب ده من نصرة ربنا سبحانه وتعالى لينا غلام صاحب الاخدود لما الملك قتله جم اعوان الملك قالوا له ايه قد والله وقع بك حضره الحاجة اللي انت قتلته عشان هي اللي حصلت قد امن الناس كلهم احمن الناس الاثر العكسي اليهود فضلوا في المدينة يخوفوا اهل المدينة احنا هيطلع مننا نبي وهنعمل فيكم هيطلع مننا نبي وهنسوي فيكم لما بعث رسول الله كان اهل المدينة عارفين ان في نبي جاي فصدقوه وكان اللي مهد الموضوع ده اليهود اعدى اعداء الاسلام سبحان ربي فيا جماعة الاثر دايما بيجي عكسي في الدنيا وفي الاخرة طبعا لما ابو ابراهيم بيجيله في الاخرة يقول له اليوم اطيعك ولا اعصك خلاص انا تبت واتربيت فيذهب ابراهيم ليشفع الى ربه فاذا هو بزيخ ملتطخ عند قدمه تخيل لما يتمسخ في شكل زي الخنزير فيؤخذ من قوائمه فيلقى في النار عاقبة سودة في الدنيا وعاقبة سودة في الاخرة ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار مهطعين مقنعي رؤوسهم الذل لا يرتد اليهم طرفهم وافئدتهم هواء قلوبهم اتخلعت منها الرعب اللي دواوه لاهل الحق بيدعوه يوم القيامة والذل اللي دواوه لاهل الحق بيدعوه يوم القيامة فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله يبقى اذا يا جماعة لما اسمع الكلام ده انام واطمن بقى الحمد لله يا رب خلاص الملائكة هتنزل و- ولا أبقى انا انسان ايجابي انا نفسي ولا لازم ان انا اعمل حاجة ابو بكر الصديق عايزين نبقى ايجابيين يا جماعة ايجابية دينية ايجابية في انك انت ما تشوفش دينك بيحارب وانت ساكت ابو بكر الصديق لما شاف الدين بيتحارب قال ايه اينقص الدين وانا حي ازاي احنا عايزين كل واحد مننا يقول الكلمة دي اينقص الدين وانا حي وانا ليا ايدين ورجلين وصحة و- واقدر ينقص الدين وانا حي ازاي يا جماعة ازاي ما ي- مش ممكن الانسان اللي عنده انتماء للدين ده ما يعملش كده لان اللي عنده انتماء للدين ده بيبقى الدين ابنه الوحيد عارف اللي عنده ابن وحيد بيعمل ايه كل جهده يجوع عشان الولا ياكل يتعب عشان الولا يستريح يتغرب عشان الولا يبقى له مستقبل وله رصيد في البنك كل فكره ازاي اسمع اعمل لك حاجة قبل ما اموت حد مننا فكر ازاي اعمل لديني حاجة قبل ما اموت انا مش عايز اقول لك دينك دينك لحمك انا عايز اقول لك اعمل حاجة لحمك ودمك اعمل حاجة لابنك الوحيد اعمل حاجة لدينك يا جماعة اللي عنده ابن وحيد كل حاله ايه الولا كبر عايز عربية ده العربية غالية قال وانا بشتغل ليه ما انا بشتغل عشان ابن ابني لما ابنه في المدرسة واحد ي- ي- يضربه ولا حاجة انا اروح بكرة اللي بالمدرسة ليه انا ابني ما يتخدش انا ديني ما يتخدش لما ابنه يعيا يفضل يعيط طول الليل مين فينا بيفضل يعيط طول الليل عشان احوال الامة مين يا جماعة مين الوقت الصحراء اهل الباطل صحراء اعين الناس واهل الحق مصلوبين على جذوع النخل في بجرام وفي جرزني وفي ابو غريب وفي كل حتة على وجه الارض وفي جون تنامه مين اللي ربنا يقتل بيه سحر اهل الباطل ويقومه يرد للحق اعتباره مين فينا يا جماعة اللي يقف ورا موسى في هذه القصة ولكن في الزمن اللي احنا عايشين فيه يبقى اذا عايزين نعرف يعني ايه دينك هو ابنك الوحيد دي نبقى ايجابيين لما يعني احد الصحابة اسلم يوم في في في, في غزوة الاحزاب وكان من القبيلة اللي محر اللي محاصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم الراجل اسلم جه للرسول الرسول قال له ايه خزن عنا ما استطعت الرسول لا اداله خطة ولا الراجل كان يعرف ولا كلمة في الاسلام ولا كان فصيح ولا كان يعرف يطلع منبر ولا كان طلب خمسين كتاب علم وحصلهم ولكن ممكن حتى وانت في الوضع ده تعمل حاجات كتير جدا جدا لدينك ولكن ان كنت فعلا صادقا عايزين الاضواء نشيلها من على فرعون ونسلطها على سيدنا موسى شايفين فجمع السحرة لميقات يوم معلوم وقيل للناس هل انتم مجتمعون تعالوا اتفرجوا ليه لعلنا نتبع السحرة ان كانوا هم الغالبين شايفين النية فلما جاء السحرة قالوا لفرعون ائن لنا لاجرا ما هم عارفينه بتاع سخرة ما بيديش لحد حاجة بيطمنوا الاول ان هم ياخدوا اجرهم ائن لنا لاجرا ان كنا نحن الغالبين قال نعم وانكم اذا لمن المقربين قال لهم موسى القوا ما انتم ملقون فين الثقة ارمي هات اخرك ارمي اللي عندك القوا ما انتم ملقون فالقوا حبالهم وعصيهم اه شايفين يا جماعة لما القوا حبالهم وعصيهم قالوا ايه ها بعزة فرعون شايفين بيحلف بحياة فرعون بعزة فرعون انا لنحن الغالبون فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون فألقي السحرة ساجدين قالوا أمنا برب العالمين الله أكبر فرعون بعد كل اللي عمله في دقيقة واحدة خد خبطتين على دماغه أول خبطة انتصار موسى تاني خبطة إيمان السحرة بعد كل اللي عمله إن الذين كفروا ينفقون أموالهم في التنصير ينفقون أموالهم لحرب الإسلام في في العراق وفي أفغانستان ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ما تزعلوش ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون قال لا ما هو ده اللي حصل لفرعون فرعون قعد يلم الصحراء عشان ياخد على دماغه في الآخر هو اللي لممهم وهو اللي جمع الناس شايفين مر ربنا بأهل الباطل شايفين استدراج ربنا لأهل الباطل شايفين ترتيب ربنا لنصرة الإسلام ولنصرة الدين هو اللي لمهم خد خبطتين أول خبطة خدها إيمان الصحراء إيمان الصحراء ده المفروض نستفاد منه في حاجات كتير أوي أول حاجة سيدنا موسى كان أقصى تفكير ليه إن مين اللي يؤمن الناس عمره ما توقع ان الصحراء هم اللي يؤمنوا انت ما تعرفش مين اللي هيشيل الدين ممكن افسد انسان هو اللي يشيل الدين لما تفكر في قصة قاتل المئة قاتل المئة ده يا جماعة كان جواه خير رهيب ما حدش فكر انه يدعوه لو كان واحد من الناس راح فكر انه يدعوه كان التزم من كلمة كان خد ملايين اطنان حسنات في لحظة اوعى تيأس من اي حد ما تعرفش مين اللي هيلتزم ومين اللي هيشيل الدين واوعى تستهين باي كلمة منك ممكن تعملها رسول الله صلى الله عليه وسلم لما راح صار ابن اليهودي وقال له قل لا اله الا الله والولد قال لا اله الا الله ومات فخرج رسول الله ووجهه يتهلل كالقمر عليه الصلاة والسلام زيارة واحدة انقذت انسان من النار الفضيل بن عياض وهو بينط من على البيت عشان يسرق سمع واحد بيقرأ قول الله ألم يهن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله فقال أنا يا رب خلاص جه الوقت يا رب وتاب آية واحدة توبته وخلته إمام من أئمة المسلمين اوعى تستهين بزيارة زور في واحد صاحبك اوعى تستهين بكلمة تقولها في وسيلة مواصلات ولا التاكسي ولا اوعى تستهينوا يا جماعة الكلام ده والله ربنا بينميه في صحيفة حسناتك وبينميه في قلب اللي سمعها وبتلاقي نفسك خدت ثواب مهول بعد كده وانت ما تعرفش الكلمة بتاعتك دي اثرت قد ايه اوعى تستقلب اي مجهود من بتاعك اوعى يعني انا عايز اقول لكم حاجة تانية حتى اعداء الدين اوعى تقول ان دول ممكن ما يلتزموش اعدى اعداء الاسلام في التاريخ كله كانوا هم اللي بعد كده بيسلموا ويبقوا اقوى اعمدة للاسلام عمر بن الخطاب لو اسلم حمار عمر ما اسلم ايه عمر الكلمة اللي كانت بتتقال عليه واسلم عمر وقال ابن مسعود في البخاري ما زلنا اعز منذ اسلم عمر سبحان رب يعني كنت مرة بقرأ في قصة عكرمة بن ابي جهل ف- فانا كنت لسه في نفس اليوم بقرأ في غزوة احد فالمقصد يعني بقرأ في قصة عكرمة بن ابي جهل في نفس اليوم فلقيته بيقول يعني ما بعد ما اسلم رضي الله عنه ما انفقت نفقة اصد بها عن سبيل الله الا انفقت ضعفيها في سبيل الله وما قاتلت قتالا اصد به عن سبيل الله الا قاتلت ضعفيه في سبيل الله جت غزوة اليرموك المسلمين بدأوا ينكشفوا فيها كسر جراب السيف بتاعه يعني مش هرجع مش هرجع ابدا للسكة دي تاني مين فينا اللي يكسر جراب السيف بتاعه مش هرجع للطريق ده تاني ثم قال من يبايع على الموت 400 واحد بايعوه خالد بن الوليد خد بالك دي اللقطة اللي الواحد وقف قدامها منبهر خالد بن الوليد قال له انك ان قتلت خالد بن الوليد قعد يقنعه انه ما ينفعش انه يبايع على الموت ليه لانه في الغالب هيقتل وما ينفعش يقتل ده من اعمدة الجيش في الحرب انا لما لقيت الموقف ده يا جماعة افتكرت نفسي اليوم الصبح وانا بقرأ في غزوة احد خالد بن الوليد وعكرمة بن ابي جهل كانوا من قيادات جيش الكفار في غزوة احد كانوا من اسباب هزيمة المسلمين في غزوة احد هما الاثنين من قيادات جيش المسلمين في اليرموك هما الاثنين اللي واقفين يعني بيعملوا اشد البطولات في اليرموك شايفين يا جماعة الاسلام الدين ده قوي للدرجة دي الدين ده قوي لدرجة انه لما يدخل في قلب الانسان بيقلب كيانه للدرجة دي ما دي قصة الليلة قصة انقلاب هائل حصل للناس دي ضحوا بناء عليه بكل شيء عشان ايه عشان ربنا عشان الايمان لما دخل قلوبهم انه الايمان فعلا هو ده الايمان لما يدخل القلوب ف ف يعني عايزين وقت نسلط الاضواء على سيدنا موسى صلى الله عليه وسلم يعني دلوقتي سيدنا موسى القى عصاه فاذا هي ايه تلقف ما يأفكون انا عايزك تركز في كل كلمة ربنا قالها عن موسى لما قال لهم القوا ما انتم ملقون انا عايز شاب عايزين شاب عنده الثقه دي يقول لهم بره القوا ما انتم ملكون عندكم ايه عندكم كليبات قص عندكم بنات ولا يهموني عندكم فضائيات ولا يأثروا فيا عندكم فتن وشهوات ولا اتحرك في قلبي حاجة عايزين اللي عنده ثبات على دينه لهذه الدرجة واستخفاف بالباطل سيدنا موسى بيقول لهم القوا ما انتم ملكون ثقة ثقة ده بيقول لفرعون وان يحشر الناس ضحى وهو بيتفق معاه على الميعاد والمكان اشمعنى موسى اختار وقت الضحى لان السحر من السحر يعني جاي اصلا من كلمة السحر السحر اللي هو قبل الفجر اللي هو الليل والنهار لسه داخلين في بعض الضحى اللي هو النهار ده للدنيا يعني ايه اختار الوقت اللي ضد وقت السحر تماما الوقت اللي كل حاجة فيه مكشوفة احنا ما بنخافش من حاجة احنا ما بنخافش من المواجهة ما بنخافش من المناظرة ما بنخافش ان انت تقف في جنبه واهل الباطل يقفوا في جنبه وتناظرهم قدام الناس احنا واثقين من الحق اللي معانا القوا ما انتم ملقون ثقة موسى وقال وان يحشر الناس انا مش خايف ان الناس كلها تيجي ومش خايف ان سبعين الف ساحر كما في بعض الروايات يجوا يقفوا قدامي مش خايف ابدا ثقة وسيدنا موسى كان رايح وهو مش عارف ان العصاية هي اللي هتاكل التعابين يا جماعة مش عارف ربنا بيقول انه اوحى الى موسى ان القى عصاك ما كانش يعرف ورايح واثق في الله ليه مش هيسيبني مادام وجهني مش هيسيبني مين اللي قالك تلبس نقاب او خمار ربنا يبقى اوعى تفتكر انك انت هتتضر في زواجك من الخمار او النقاب مين اللي قالك ادخل هنا مين اللي قالك ادعو ربنا اوعى تفتكر انك انت هتتضر من دينك عايزين الثقه دي فاذا هي تلطف ما يفكون ايه الفرق بين الحية بتاعت موسى والحية بتاعت الصحراء الحية بتاعت الصحراء كانت تخييل كلام فارغ حية موسى كانت حقيقة عشان كده هم لما لقوها حقيقة امنوا ده مش ساحر ده حقيقة ده حية بحقه حقيقي الحية بتاعت موسى تبلع الف حية من بتاعت الصحراء عشان كده يا جماعة الحق اقوى من الباطل الالف اغنية اللي انت سمعتهم ومالوا قلبك شهوات شريط دين واحد ممكن يغسلهم الف منظر من مناظر الفتن اللي بره صفحة قرآن في جوف الليل بخشوع تغسلها الحق اقوى من الباطل كما ان الله اقوى من الشيطان والحق اجمل من الباطل كما ان الجنة اجمل من الدنيا عايزين نعرف دي كويس قوي الحق قوي جدا يا جماعة انما الباطل ضعيف لما القوا سحروا اعين الناس واسترهبوهم تخيلوا الناس اول ما شافت الحبال بتاعتهم بقت تعابين الناس كلها بقى تخيل الصوت بتاع الجماهير كلها من الرعب بقى مرعوبة من المنظر اللي حصل طب تخيلوا لو واحد قلبه جامد كده قام طالع على المنصة وقام ماسك بايديه التعبان كان لقاه ايه حبل او عصاية هو ده اللي امريكا بتعمله معانا دلوقتي امريكا موهمانا ان هي خلاص ده دي بقى السحر الاعظم بتاعها ولما امريكا راحت العراق فضلت اسبوعين في قرية في جنوب العراق مش عارفة تفتحها وكلنا كنا متابعين الاخبار بس ب 25 مليون دولار اقل من ثمن صاروخ واحد دخلوا بح- بغداد في ليلة واحدة يبقى ما دخلوش بسبب قوتهم ده بسبب ضعفنا احنا يبقى اذا يا جماعة كل ده وهم كل ده تخيل فخيل اليه من سحرهم انها تسعى تخيل كل الشهوات دي وهم كل الاسباب اللي اهل الباطل بيملكوها دي وهم كل ده لحظة ما يبقى عندنا الايمان اللي يبطل السحر ما احنا عندنا دول السحرة ودول موسى او دول الناس ودول موسى لما السحر بتاع السحرة اتعمل عمل ايه في الناس سحروا اعين الناس وايه واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم الناس اترعبت امال موسى حصل فيه ايه خيل اليه من سحرهم انها تسعى هي بتمشي ولا بتمشيش فارق الاثر ده كان بسبب فارق الايمان عشان اللي يجي يقول لي ولا يتصل ويقول انا معمول لي سحر اعمل ايه الايمان يا جماعه العباده العباده والايمان والتوجه الى الله الايمان هو اللي يبطل سحر الصحراء وهو اللي يبطل سحر الشهوات وهو اللي يبطل سحر الموهات وهو اللي يبطل سحر الرعب من امريكا ومن اسرائيل ومن القوات النوويه بتاعتهم هو الايمان اللي يبطل كل هذا السحر هو ده الحل الاساسي للمشكله بتاعتنا يعني انا عايز يعني نركز على كلمه فالقي السحره ساجدين فالفوريه السرعه اللي اللي نزلوا بيها على الارض السحره دول مصريين ولا بني اسرائيل مصريين اول ان كنا اول المؤمنين في التفاسير من اقوى الاقوال ان اول من امن بموسى كان الصحراء يعني سيدنا موسى قبل ما يتبعوا بني اسرائيل اتبعوا المصريين انا عايز اقف هنا واقفه عند طبيعه الشعب المصري طبيعه الشعب المصري دي مبهره يا جماعه الشعب ده فيه كميه حب للدين وكميه ثبات على الدين يعني يعني اكتر شعب كان مؤهل انه يبقى شعب شيعي هو شعب مصر الدولة الفاطمية الشيعية حكمت مصر 200 سنة وخرجوا وشعب مصر سنة مفيش هو لما بيقفل على فكرة خلاص مفيش حد يعرف يعركه عنها ابدا لما آه، العز بن عبد السلام المماليك حكموا مصر قال لهم لا يجوز شرعا انكم تحكموا ليه بيعوا نفسكم ادفعوا ثمنكم البيت المال لانكم مماليك وبحكموها فمرضوش مسك الحمارة بتاعته وطلع عليها ناحية الشام رايح بلدي شعب مصر كله طلع ويعني حمارة العز بن عبد السلام دي قصة مشهورة جدا في التاريخ كله طلع ومسك فيه واجبر الشعب المماليك على انهم يدفعوا ثمنهم لبيت المال يعني شعب فعلا بيحب الدين ولما بيشوف الدين بينبهر بيه وبيرتبط بيه شعب مصر الامام الشافعي يعني من قصص ثبات شعب مصر لما كان له فتاوى لما جه مصر غير الفتاوى بتاعته بقى الامام الشافعي له فتاوى قبل مصر وفتاوى بعد مصر يعني قبل مصر كان يقول لك ان السلام ما بينقضش الوضوء لان الناس بتسلم كده وخلاص فلما جه في المصريين لا المصريين ح- بيسلموا بحراره قوي بيمسكوا بايدين بعض كده فقال لا السلام ينقض الوضوء هنا فالشعب يعني ابن خلدون يقول في المقدمة بتاعته من لم يرى القاهرة لم يرى عز الاسلام انما دلوقتي بسبب غياب الايمان بقى متناقضات غريبة تلاقي الشارع العربية المرسيدس ماشية جنبها العربية الكارو لا يوجد غير دولتين في العالم فيهم المنظر ده مصر والهند مفيش اي دولة ثالثة في العالم فيها نفس المنظر ده المرسيدس جنب الكارو مئة الف جامع وخمسين الف قهوة ما في بالك في- ما هو يا جوامع يا قهاوي مثلا يعني انما ال- الشعب اللي تلاقي فيه الاثنين في وش بعض يعني الشاب يخرج من الصلاه يقعد على القهوه على طول ما- تحس ان في ده تركيبه الشعب عشان كده يا جماعه اهل الباطل مركزين جهدهم كله على مصر لانهم عارفين ان البلد دي لو وقعت العالم الاسلامي كله يقع عارفين ان البلد دي دورها في غايه الخطوره الحركات الاسلاميه بعد سقوط الخلافه معظمها طلع من مصر البلد دي فيها دين عظيم قوي اه والله طبيعة الشعب المصري دي خطيرة في الدين ولكن لما يلاقوا فعلا دعوة او بيئة دين فاول من امن بموسى ودي حاجة لينا الشرف فيها ان اول من اتبع نبي الله سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام كان ايه كان المصريين عايزين نلتفت لحتة في غاية الاهمية بالنسبة للصحراء الصحراء شافوا اية واحدة سجدوا جليس الملك في قصة غلام اصحاب الاخدود سمع كلمتين من الغلام امن الغلام بتاع اصحاب الاخدود سمع كلمتين من الراهب امن الفضيل بن عياط سمع ايه واحدة وهو بينط عشان يسرق تاب التاني في التلاتة في قصة التلاتة والصخرة لما روض المرأة عن نفسها مبل المال وقالت له اتق الله ولا تفض الخطب الا بحقه كلمتين اتق الله تاب احنا سمعنا عشر تلاف شريطهم حضرة ولسه قلوبنا زي ما هي السرعة سرعة الايمان احنا عندنا تشويش رهيب الشاب بيخرج من الدرس يركب ميكروباص يكون مشغل اغاني دين و- ولا دين دين و- ومفسدات دين يبقى اذا يا جماعه التشويش اللي عندنا ده هو السبب في ان احنا بنتقدم ببطء عايزين بيئه دين خالصه عايزين بيئه دين سليم ما تشوش علينا ايماننا ما هو ابو طالب مشكلته ايه انه كان بيسمع للنبي كلام الايمان يخرج يقعد مع ابو جهل وابو لهب يوم يضيعوا اصلا كلام النبي لازم تكون عايش في بيئه دين خالصه لازم يكون كل اصحابك ملتزمين يعني ما صاحبش التانيين لا تصاحبهم بس تصاحبهم عشان تدعوهم انما لازم تكون حياتك خالصة كل حاجة في حياتك تفكرك بالله عشان فعلا تقدر تستجيب هذه الاستجابة السريعة لان الموضوع خطير يا جماعة عايزين نسارع موضوع خطير مشكلة كبيرة جدا لو في الضلمة خدت سكة ومشيت فيها صحيت تاني يوم او لما طلع النار الصبح اكتشفت ان السكة كانت غلط مصيبة لو بعد ما تموت تكتشف ان السكة كانت غلط مصيبة يعني يعني العداد كل واحد عند الموت العداد بتاعه بيقف او بيمشي ببطء او بيمشي بسرعة العداد بتاع حسناتك هيحصل له ايه لما تيجي تموت هيحصل ابن القيم لما اتلف في كفنه و- واتدفن العداد بتاعه شايفين كتب الامام القيم البخاري صحيح البخاري لما اتلف في كفنه واتدفن العداد بتاعه فضل شغال ولا لا ليوم تقوم الساعة شغال بمعدل رهيب طب انت انت ما حدش فكر كده في الموضوع ده الموت ممكن يجي في اي لحظة عشان كده يومك يومك الرسول كان بيقول لك صلي صلاة مودع يعني ايه صلاة مودع انت وانت بتفكر هتفكر في ايه هتفكر في الشهوات ما انتش راجع لها تاني هتفكر في المذاكرة مش هتذاكر تاني اصلا ليه اصل بالك الموت لسانك على الباب صلاة مودع انت هتموت خلاص روحك هتقبض بعد الصلاة طب هتفكر في والدك او والدتك مش هتشوفهم تاني لا، يعني ايه يعني اي حاجة في الدنيا انت مش راجع لها تاني ساعتها صلاتك هيبقى شكلها ايه طب لو عشت وشعارك يومك يومك يعني مفيش بكرة يعني ملك الموت هيقبض روح الساعة 12 بالليل حياتك هيبقى شكلها ايه عايزين نشفي ده انت كل يوم بتصحى الصبح بتقول الحمد لله الذي احياني بعدما اماتني ليه الحمد لله فرصة جديدة تعوض اللي فات فرصة جديدة تقرب من ربنا عايزين نستغل عمرنا عايزين نعرف ضعفنا قد ايه ده انفلونزا طيور الفيروس البسيط ده ب- ب- في يومين بيخلي البني ادم كهشيم المحتضر بيجيبه الارض انت عارف انت قد ايه ده انت عامل زي التبانة اللي اتعمل لها جبل نار عشان تعاقب على اسلوبها فيه جبل نار وانت دبانة اصلا يعني انت ده, ده, ده كمان يعني التشبيه اقل من كده بكتير يا جماعة عايزين نعرف احنا ضعفاء قد ايه عايزين نعرف احنا الوضع اللي احنا فيه خطير قد ايه عشان نسارع لما محمد بن واسع قال له احدهم وددت اني القى الله بصحيفتك يا سلام لو قابل ربنا بصحيفة اعمالك فقال له لو ان للذنوب رائحة لما استطاع احد ان يجالسني ولو ان بكل ذنب اذنبته القي في بيتي حجرا لما بقي مكان في بيتي لكي ادخل فيه يعني ناس حاسه بذنوبها رغم كل اللي عملته طب احنا عملنا ايه ومش حاسين بذنوبنا عايزين احس فعلا ان احنا لازم نسارع اهل الك- أص- صحراء فرعون من الحتت الخطيره جدا صحراء فرعون معنى انهم كانوا يسجدوا قدام الناس ده الناس جايه مستنيه ان هي تكتف لهم طب هيقولوا علينا ايه ما خدتوش بالكم من الكلمه دي ما فكروش لو وقفت تحسبها قبل ما تدخل مش هتدخل لو قعدت تحسب الانسان اللي هلبسه ده هيخلي شكلي حلو ولا وحش وهيجي لي عريس ولا لا وهتجوز بسرعه ولا متاخر مش هتلبسيه لو وقفنا نحسبها ما بين الشهوات وما بين اللي هناخده لما ندخل مش هندخل ما حدش بيحسبها مع ربنا اقبل ولا تقف وبس خلاص خلصت ما وقفوش حسبوه وما قعدوش يقولوا طب هيقولوا علينا ايه واحد كبير شله طب الشله هتقول عليها هيتريقوا عليها تاني بقى وهي ومكانتها هتقل لا ما فكروش بالطريقه دي طب لو لبست حجاب هيحصل لك ما فكروش بالطريقه دي ناس ابطال فعلا هؤلاء الصحراء فعلا تحولوا الى تحولوا الى ابطال من الحاجات الغريبه شايفين الاستجابه السريعه الرهيبه بتاعتهم دي شوفوا بقى دول شافوا ايه واحده الجنود بتوع فرعون اللي فرعون بعتهم للصحراء عشان يجيبوهم عشان يحاربوا مصر هم نفسهم اللي علقوا الصحراء في جذوع النخل عشان يعذبوهم قدام الناس لا ده انتوا عارفين الم... ده انتوا عارفين الحق ومع ذلك برضه تمشوا ورا الباطل الواحد بيذهل لما يفكر ان الجنود اللي ورا فرعون شافوا البحر بيتشقل موسى وبرضه دخلوا ورا فرعون يعني في ناس آية واحدة ممكن تقلب حياتها وفي ناس مهما شافت ومهما سمعت خلاص قلبها اتقفل اتطمس على قلبها والعياذ بالله فيا جماعة مسألة السرعة بتاعت الصحراء دي لازم نقف قدامها كتير قوي عشان نسلط الاضواء على الصحراء فيما تبقى من القصة لان ضوء الايمان دخل في القلوب يبقى لازم الاضواء تسلط عليهم الوقت لما فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين وهم ساجدين قالوا آمنا وهم ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون قال فرعون آمنتم له قبل أن آذن لكم لا بقى ده مخطط بقى ده دايما أهل الباطل بيتهموا أهل الدين إن ليهم أف- أخراط خبيثة من وراء دعوتهم للدين هم عايزين يضحكوا على الناس بالدين وخلاص آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم كبيركم إيه هو عمره شافهم الناس بتصدق اي حاجة الناس اي حاجة ممكن نضحك عليها فيه انه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون لاقطع عنا مش لاقطع عنا هقطعكم حتة حتة لاقطع عنا ايديكم وارجلكم من خلاف ثم لاصلبنكم في جذوع النخل ولا تعلمون اينا اشد عذابا وابقى في سورة طه في سورة الشعراء اللي احنا ماشيين فيها فلسوف تعلمون لاقطعن ايديكم وارجلكم من خلاف ثم لاصلبنكم اجمعين ليه هيصلبهم على جذوع النخل عشان النخل عالي كل الناس تشوفهم وتعتبر قالوا لا ضير انا الى ربنا منقلبون انا امنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما اكرهتنا عليه من السحر الايات يا جماعه بتاعت القصه في الاعراف وفي طه وفي الشعراء لما تيجي تجمع الثلاثه مع بعض تقدر تاخد تصور اعمق عن القصه ان امنا انا نطمع ان يغفر لنا ربنا خطايانا ان كنا اول المؤمنين مشهد التهديد وفرعون بيهدده خدوا بالكم ان في نفس القصه ربنا جاب فرعون وهو بيهدد فرعون اقصى حاجه تقدر تعملها فيها ايه؟ هيشق نصين ربنا في نفس القصه شق البحر نصين هو يقدر يشق واحد نصين انا اشق البحر نصين شوفوا قدرة فرعون وقدرة الله سبحانه وتعالى لو انت هددت في دينك تعمل ايه ما ده كلنا واعيين فيه مش بيجيلك عريس يقول لك يا اما تعمل اعمل فرح غير اسلامي وتكشف في شعرك يا سيبك هتعملي ايه لو هددت في دينك هتعمل ايه اعرف احد الدعاة تقدم لفتاة وكانت كما يقول باهرة الجمال باهرة الجمال بيقول اشترطت عليه شرط هو أخ- يعني ده عامل تحي اشترطت عليه ان هو يقصر لحيته فتركها فورا فور ليه انا ما نقصش ملي من ديني عشان اي حد انا عايز اقول لكم يا جماعه لازم يبقى عندنا خطوط حمراء لا نسمح ان حد يعدي عليها ابدا يعني لما يجي واحد يقول لك شيل النقاب وانا اتجوزك انا مش عايزك ولا لازمني جواز اصلا لو نقابي هو خلعه تمن جوازي انا مش عايز اتجوز لما واحدة فتاة اشترط عليك انك تنقص دينك عشان ترضى بيك انا مش عايز اتجوز ولا لازمني جواز هتجوز ان شاء الله في الجنة عايزين يبقى عندنا خطوط حمراء لما نهدد ان البنت اللي بتقلع النقاب بتاعها عشان تشتغل شغلانة ب 200 جنيه ولا شا... ده لما لما يجي لنا بقى ال- الدجال ويعرض عليك كنوز الارض كلها هتعمل ايه اذا كان فتنة صغيرة ما سمعتش قدامك تخيلوا يا جماعة الصحراء واجهوا تهديد فرعون بايه قالوا لا ضير الله الله يا لها من كلمة لا ضير لا ضير في ايه ده انتوا المركز هيروح منكم لا ضير ده انتوا هتتقطع الحتت وهتتصلبوا لا ضير ده انتوا هتتقتلوا لا ضير ده انتوا الشارع بتاعتكم هتروحوا والفلوس هتتاخد لا ضير ده انتوا ولادكم هيتيتموا ومراتكم هتتقيم لا ضير لا ضير مفيش ولا يهمني اي حاجة عشان ربنا ضحي بيها اي حاجة عشان الجنة اضحي بيها لا ضير هو ده كان شعار ابو سلمة لما خرج بام سلمة وابنهم وهم خارجين على الهجرة طلع عليهم اهل ام مراته انت رايح بنتنا فين هتقلنا هيقول لهم ايه طلع عليه اهل اهله هو طلعوا بقى طب انتوا واخدين ب- مرا- بنتكم طب ابننا اللي هو الطفل الصغير واخدينه ليه قومها خدوا مراته قومه خدوا ابنه وهو لوحده الاسره اتقطعت ثلاث حتت في لحظه لا ضير لا ضير عنده ولا ضير عندها لا ضير يا جماعه مشطت بنت فرعون مش ال- ال- ال- اللي بتسرح شعر بنت فرعون وهي عبد جوزها لما فرعون عل- علم بايمانه قتله بقت ام بتكفل خمس يتامى ولادها الخمسه فكانت بتسرح شعر بنت فرعون وقع المشط فقالت بسم الله فقالت لها الله ابي فقالت الله ربي ورب ابيك ربي طب انا اقول لابويا بقى انا اقول لفرعون راحت قالت لفرعون طبعا فرعون في المرحله دي متجنن خلاص فرعون جن جنون يا جماعه انقلب السحر على الساحر تخيلوا واحد عرشه بيهتز بيتعامل تعامل شكله ايه جابها ارجعي عن دينك مش راجعه هاتوا قدر نحاس املوه زيت اغلوا الزيت خلوه يغلي هاتوا ابنها الاول الكبير ده ابنها يتحط قدام عينها في الزيت امراه مشيت بنت فرعون الرسول عليه الصلاه والسلام في ال في ال في, ال في الاسراء والمعراج شم رائحه طيبه فقال لجبريل ما هذا يا جبريل قال انها رائحه ناشطة بنت فرعون وابنائها الخمسة قال وابنائها ايوه يا جماعة شهداء احياء عند ربهم يرزقون ربنا سبحانه وتعالى جعلهم احياء وادهم هذه الكرامة بسبب التضحية المهولة ام اولادها واحد واحد بيتشالوا من حضنها بيترموا في الزيت المغلي في دقايق اللحم بيدوب والعظم الابيض بيطفو على السطح وريحه الشوي بتطلع في مناخيرها شوي ابنها بعد ما ابنها كان بيمسك في التوب بتاعها وهو بيتجرجر وبيحاول يقاوم الجنود وهم بيشدوه وبيحاول يعمل اي حاجه قدام عينيها يعني تخيلوا ابنها الرضيع الاخراني ابنها الرضيع هو بيرضع من صدرها بيرضع ويتاخد منها ولسه اللبن بتاع صدرها فوقه ولسه هو ماسك شعرها الشعر بتاعها راسها في ايديه انتوا متخيلين المرأة دي ضحى تضحية قد ايه لا غير ليه عشان الجنة وعشان ربنا خدوا منها ابنها الاولاني وقعوه في الزيت هي لا ما رجعش ابدا الثاني وقعوه في الزيت هي امر الاقبل المسا خلاص انتهت انسانة رأت بعينيها الجنة والنار حتى لو تهتكت الحجب لن تزداد يقينا ازاي ما تضحيش عشان ربنا وزي ما تضحيش عشان الدار الاخرة خدوا ابنها الثالث خدوا ابنها الرابع وهما بياخدوا ابنها الرضيع ماسكه فيه مش قادره انها تتخلص منه عاطفتها غصب عنها فانطق الله هذا الطفل لها معجزه بسبب صبرها ربنا عملها لها ما حصلتش في تاريخ البشريه كلها الا عده مرات عده مرات بتعدى على الصوابع وقال لها يا اماه اصبري فانك على الحق الله اكبر فرعون بودانه سمعه وبرضه ما تبش جنود فرعون اللي شافوا البحر بيتشق ودخلوا واللي شافوا الصحراء وهم بيتفقوا مع فرعون وعذبوهم سمعوا بودانهم اولاد بشيط ابن بشيط بنت فرعون بينطق وبرضه ما تابوش قلوب مغلقة قلوب مقفولة فثم جيء بها لتلقى في هذا الزيت المغلب ولازم تبقى عبرة لمن يعتبر فقالت ادفنوني او ادفنوا عظامي وعظام ابنائي في قبر واحد فكان لها ذلك ثم كان منها ما الرائحة الطيبة التي شمها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حادثة الإسراء تضحية يا جماعة تضحية ناس فعلا عندها نظير ناس فعلا عارف الدنيا دي ما تسويش حاجة لو وقفت بيني وبين ربنا سبحانه وتعالى انتوا عارفين ليه الشهيد ما بيتوقش ألم الموت عارفين ليه عشان لا ضايص لان هو مش مش ماسك في الدنيا روحه مش ماسكه في جسمه مش متعلقه في الدنيا فبتخرج بسهوله انما اللي روحه مكلبشه في الدنيا دي بتتنزع منه انما احنا الناس دي قالت اي حاجه ضحي بيها عشان الدين احنا اي حاجه نضحي بيها عشان الدنيا للاسف الشديد لا ضير ده مقام موجود عند كتير مننا بس مع الدنيا يعني في الاسبوع الماضي يعني كنت راجع من المستشفى فطريق سفر فالعربية اللي الواحد بيرجع فيها ما كانتش موجودة يعني بسبب ظروف معينة فاضطريت اركب في عربية من العربيات اللي هي بتسافر كده بتاعت النقل دي اللي على الطريق ركبت جنب واحد فوانا بتكلم معاه في الطريق قال لي انا ساكن في قرية قرية من قرى متغمر تباعا متغمر الشغل بتاعي في جامعة عين شمس يوميا عشان اوصل للشغل بركب من القرية المتغمر وبعد كده من متغمر البنها وبعد كده من بنها للقاهرة وبعد كده من القاهرة لعين شمس وانا راجع يوميا تخيلوا يا جماعة ده هيفضل لغاية ما يبقى عنده 60 سنة كل يوم كده خمس مواصلات وهو رايح ويرجع نفس الطريق وهو راجع ايه ده ده, ده انا مش بك... انا مش بنتقد هذا الكلام هو ظروفه كده ربنا يغفر له انا بتكلم ان احنا عشان الدنيا بنبذل مجهود خارق ونقول لا ضير لا ضير عشان الدنيا عشان بنت عشان جوازة عشان مركز عشان شهادة يعني يعني احد الشباب كده يعني يعني من شدة حبه في فتاة عايز يتقدم لها ابوها رافض صمم رافض نزل لهم البلد اتخانق رافضين برضه بدأوا يرفعوا عليه مسدس فضل مصمم ضربوه بالنار يعني كلية من الكليتين بتوع اتشالوا فيها فلما لقوا الراجل ضحى بكلية من الكليتين جوزوها له بقى في الاخر والوقت الحمد لله زمانه ندمان طبعا كل ده عشان الدنيا ولا ضير ولا ضير يا ابني انت هتصحى كل يوم الساعة 6 الصبح لمدة 20 سنة دروس ومدرسة ومذاكرة وامتحانات 20 سنة عما تاخد الشهادة بتاعتك لا ضير يا فلان انت هتسافر بره وهتتغرب وتسيب اهلك ومراتك واولادك عشان ترجع تبني عمارة وتشتري عربية لا ضير يا فلان انت هتشتغل في الحكومة الساعة 8 الصبح ورحت على مدى 40 سنة كاملة 8 و5 يوم من الايام هتشطب عليك في الدفتر لا ضير يا فلان هتروح الشغل بتاعك في محافظة تانية هتركب خمس مواصلات رايح جاي لا ضير طب تعالوا يا جماعة انتوا هتصحوا كل يوم الفجر تنزلوا تصلوا الفجر في الجامع ياه ده احنا بنبقى راجعين من الشغل تعبانين يا اخي حرام عليك يا اخي ده الواحد ما بيبقى يصدق يريح جسمه ساعتين طب يا جماعة هتنزلوا تصلوا في الجامع خمس مرات في اليوم خمس مرات انزل الدورين واطلعهم ده, ده انا بيني وبين الجامع خمسين متر هروح خمسين متر رايح جاي يا اخي حرام يا اخي الدنيا يسر يا اخي يا اخي بطلوا التشدد اللي انتوا فيه ده لا ضير في الدنيا ومع الدين اقل حاجة بتتطلب لا ما نقدرش ما نقدرش يعني من احد في الفترة بتاعت الانتخابات اللي فاتت واحد مرشح نفسه عنده 83 سنة داخل بعكاز بي- الراجل يعني الراجل خلاص هيموت على نفسه عنده 300 مليون جنيه الراجل ده ده صوت الحمد لله الراجل ده داخل يعمل ايه يعني داخل يا جماعة حب الدنيا فعلا يا ابني اقعد في الجامع يا ابني ايه ده جد ده جد جد ده يا جد روح اقعد في الجامع توب لربنا قبل ما تموت 83 سنة عايز ايه من الدنيا تاني ده انت لو قعدت تولع في فلوسك لغاية ما تموت هتموت قبل ما يخلص الحرية بتاعتها فانت يعني احد ال... احد الاخوة كان ماشي متضايق فقابل يعني يعني قابل واحد من الاطباء فيعني بيقول له يا اخي يعني الراجل الطبيب ده راجل متدين بينصحه يعني ما يزعلش على الدنيا او كده حاجه فاتت عليه يعني او ممكن تفوت بيقول له انا ليا قريبي دكتور ودكتور كبير ومشهور طبعا حياته كلها في المذاكرة وعما خد الشهادة والماجستير والدكتوراه فيعني مؤخرا في هذه الايام جاله مغص وجع في الجنب بيعمل فحوصات المرارة تعبانة شالوا المرارة بيحللوها فيها سرطان اشعة على الكبد نص الكبد فيه سرطان والنص التاني متليف وهو بين ساعة واخرى ينتظر الموت الان يعني ربنا يشفي كل مريض مسلم ولكن الراجل بيقول له وسع الدايرة بتاعت افقك يعني الحاجة اللي راحت عليك ما تزعلش عليها ال- اي اهم حاجة الحاجة اللي انت بتعملها تكون فعلا بتتقي بها وجه الله عشان لو قابلت ربنا في اي لحظة ما تندمش ان الدنيا ضيعت لك عمرك وما خدتش حسنات من ورا كل ده يعني احد ال- احد الشباب خاله جاي من امريكا فقعد يحاول معاه يصلي الفجر باي طريقة اخيرا الراجل قال اهو ما صلي الفجر بس في البيت الراجل ما عندوش ولا بنطلون كل اللي عنده شرطات يعني بيدور له مشكله هيصلي ازاي ده كل اللي عنده شرطات فيعني بيكلم صاحبنا اللي بيحكي له الحكايه بيقول له خالي ده يوم ما سافر امريكا تخيلوا يا جماعه كان رايح ليه؟ كان رايح داعيه اسلامي في امريكا وكانت لحيته قد كده اهو اتحلقت اللحيه لما اتفتحت عليه الدنيا هناك ورجع بهذا المنظر ما بيصليش اصلا يعني انا عايز اقول الدنيا يا جماعه الدنيا خطر لو انت قلبك ما فيهوش ايمان لو انت قلبك فيه ايمان اخرج للدنيا واشتغل فيها كل ساعه بتشتغل في الدنيا ليك بيها ثواب عند ربنا وهتخدم بيها دينك يقينا لان قلبك فيه ايمان انما أو يعني ارمي نفسي في الحريقه ارمي نفسي في وانا انسان غير محصن ضدها وانا انسان ما عنديش ايمان الانهماك في الدنيا بدون الاتصال ببيئه الايمان خطر رهيب خطر في غايه خطر شديد جدا يا جماعه خطر ممكن يضيع اي انسان فاحنا عايزين لا نستدرج من قبل الدنيا عايزين زي الصحراء كده قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا الله يا بص للدش كده لن اؤثرك على ما جاءني من البينات بصوا للبنات والبنات تبص للشباب لن نؤثركم على ما جاءنا من البينات بص لاي دنيا واقفه بينك وبين ربنا وقول لها لن اؤثرك على ما جاءني من البينات بص لاي شهوه متحكمه فيك ونفسك فيها ومنعك عن ربنا قول لها لن اؤثرك على ما جاءني من البينات ما تخليش اي حاجه تعطلك عن ربنا ابدا ابدا خدوا بالكم ان الصحراء ليه وقفوا في وش فرعون الوقفه دي ليه قالوا الكلام الشديد ده ما انتوا ما انتوش خايفين لما بيقولوا اقضي ما انت قاض انما تقضي هذه الحياه الدنيا منين جابوا الجرأه دي يا جماعه اما شافوا موسى واقف في وش فرعون بيقول له واني لاظنك يا فرعون مثبورا النموذج انهم شافوا نموذج عنده جرأة في الحق دخلوا الدين وهم شايفين ان الدين اللي بعد الجرة في الحق دي المشكلة اللي عندنا احنا مش شايفين نموذج ع- كل ما هتحتك بحد مستوى اعلى منك كل ما مستواك في الدين هيعلى صاحبه اللي اعلى منكم في الدين صاحبي بقالهم 10 سنين ملتزمين صاحبه الاخوه والاخوات ال... الاخوه صاحبه الاخوه والاخوات صاحبه الاخوات يعني صاحبه الاخوه المجتهدين في الدعوه الاخوه المجتهدين في طلب العلم الاخوه المجتهدين في العمل يا جماعه صاحبه النشطاء في الدين هم دول اللي هينشطوكوا هم دول اللي زي واحد عمل ايديه كده عشان التاني يحط رجله عليها يطلع يبص ورا الجدار اللي كان واقف قدامه يفاجئ ان الجدار وراه دنيا واسعه ما كانش يعرف انها موجوده صاحبه الناس اللي هيعلوكوا زي ما الصحراء شافوا موسى اللي اعلى منهم فعلوا لهذا المقام في لحظه انتوا كمان يا جماعه صاحبوا المجتهدين دينيا عشان ربنا سبحانه وتعالى يعليكم في الدين النقطه اللي ما ينفعش ما نتكلمش عنها او ما نشيرش اليها ليه الصحراء انقلبوا كل هذا الانقلاب قالوا لا ضير ايه انا الى ربنا منقلبون الاخره كل ما معاني الاخره هتدخل في قلبك اكتر كل ما فعلا هتقدر تضحي اكتر معاني الاخره يا جماعه ان نطمع عارف يعني ايه نطمع الطمع ده يعني حاجه مالكش حق فيها يعني يا رب ذنوبي مغرقاني ما استاهلش انك تنجدني ولا ترحمني بس انا طمعان في رحمتك ان نطمع ان يغفر لنا ربنا خطايانا خوفهم من ذنوبهم كان اشد من خوفهم من فرعون عشان كده وقفوا في وش فرعون عشان ربنا يغفر ليهم ان يغفر لنا ربنا خطايانا هم الاخره انك تبقى عايش بقلبك مع الاخره يا ترى الصحراء دول اللي ايديهم ورجلهم اتقطعت حته حته واتصلبوا في جذوع النخل لما يقابلوا ربنا يوم القيامه ويقول لهم الله يا عبادي لما فعل بكم هذا فيقولوا فيك يا رب ساعتها ربنا يكرمهم قد ايه ربنا يديهم ايه ساعتها ما هو في واحد تاني جاله سمحة يوم القيامة ربنا يقول له لما فعل بك هذا مت في العناية مركزة ليه في الدنيا يا رب هم العيال يا رب هم الفلوس يا رب هم المركز يا رب انما ده ال ال ال الشاب اللي مات على حادثة على الطريق مثلا وكان معاه واحدة ولا حاجة لما فعل بك هذا في الحادثة دي في الدنيا في الشهوات يا رب انما الموتة بتاعتك نفسها ممكن تشرفك قدام ربنا ممكن توقفك كده يعني فرحان قدام رب وسام شرف على صدرك قدام ربنا سبحانه وتعالى هم الاخرة يا جماعة هم الاخرة ليه الصحراء انقلبوا كل هذا الانقلاب دي النقطة الاخرانية اللي هنتناولها في درس الليلة ليه انقلبوا كل هذا الانقلاب تخيلوا سيدنا موسى كان داخل مثلا يعني مثلا لبس لهم لبس فرعوني كده وعشان مثلا ي... يم... لا موسى دخل عرض الحق اللي ربنا قال له عليه اما الحق بيتعرض بيبهر الناس بعض الناس بيظن ان انا لازم اميع الدين عشان الناس تقبله لازم اخبي حته من الدين ورا ظهري عشان الناس تقبله يا جماعه الدين جميل ورائع كما هو عليه مش مش الحد سيدنا موسى عمره ما كان يتوقع ان الصحراء يتبعوه اتبعوه لان الدين لما بيظهر بيبقى مبهر يعني من احد واحد مقرئ مقرئ جايين مستضيفينه فبيكلمهم عن الموسيقى الشرقيه موسيقى انت مالك بالموسيقى الشرقيه انت عارف الموسيقى الشرقيه دي بتاعت ايه الموسيقى الشرقيه دي يعني إيه؟ الله المستعان الموسيقى الشرقيه فبيقول لهم يا انا افتكر زمان الشيخ فلان ولا معرفش مين واحد جه قال له الموسيقى الشرقيه في خطر لان معرفش عبد الوهاب بي- حاجات غريبه كده فقال له يا ابني طول ما القران بخير الموسيقى الشرقيه بخير تعال عليكم يا جماعه الراجل ده طالع يعمل ايه ولا مين اللي يعني يعني الواحد يقول ايه بس والله يا جماعه هو كده هو هو بي هو بيقول ايه اصلا يعني ده دين ده دين ربنا لازم احنا بنميع الدين عشان الناس تتبعنا عشان الناس ت ت ت ت تمشي ورانا الدين يتعرض كما هو لما يتعرض كما هو الساحر والراهب في قصة غلام صاحب الاخدود كان الغلام يروح للراهب للساحر الساحر يقعد يعمل له شقلباظات ويعمل له حاجات غريبة وت- ساحر تخيلوا ساحر بيعملوا ايه وبعد كده ياخده من ايده ويوديه للملك يقول للملك ده كويس تخيلوا طفل بيتع... او غلام بيتعرض لهذه المبهرات كلها ويروح للراهب في كوخ في او في, في, في كهف ويقعد يقول له كلمتين بساط وفي الاخر اختار الراهب لان الحق لما بيتعرض بيبهر رغم انه كان يروح يحضر خطبة الجمعة يرجع البيت ياكل علقة يروح يحضر درس بالليل يرجع البيت ياكل علقة قاعد بياكل علقتين كل يوم من اهله في البيت كل يوم علقتين كل يوم ومع ذلك برضه اختار الراهب الحق لما بيعرض يا جماعة الدين ده مبهر لما تقرا في قصص الناس اللي اسلمت في واحد يعني من قصص الواحد قرأها واحد اسلم لما سمع ترجمة الاذان يا سلام واحد اسلم لانه كان مرة ماشي شاف فلاح في الغيط بيصلي في الارض بتاعته انبهر واحد اسلم لان ملك من الملوك الدول الملكية في العالم الاسلامي شافه بيصلي مع الناس في نفس الجامع في نفس الصف وهو واقف حافي اسلم واحد اسلم لانه كان ماشي في بلد مسلمين لقى الناس ساعة الاذان قفلت المحلات ودخلت الجوامع الحاجات دي بتجننهم الحاجات واحد تاني اسلم لما شاف الوضوء وفهم الوضوء الحاجات دي بتهبلهم يا جماعة يعني اقل حاجة في الدين مبهرة عشان كده اكبر دعوة انك انت تطبق سلوكيات الدين الدعوة دي بتبهر الجميع يعني كان في ثلاثة اخوة سافروا امريكا لاخ هناك راحوا لقوه عزل وهم ما يعرفوش يعني البلد اللي هو فيها ديت لقوه عزل فقالوا لصاحب البيت امريكاني وزوجته امريكية قال له طب نبات في بير السلم بس عشان ما فيش مكان صحوا الثلاثة في جوف الليل يقوموا الليل فالاخ اللي بي... اللي بيأمهم صوته جميل قوي فالراجل صحي فوقف جنبهم كده وقف على السلم يعني يبص عليهم ويراقبهم فالاخوة انفعلت فبكت فالراجل انبهر ده ايه ده بيعيطوا من ايه دول فقام طالع من وشهم كده وقعد يبص لوشوشهم العيال ده الناس دي بتبكي من ايه فبعد ما خلصوا انتوا بتعملوا ايه انتوا بتبكوا من ايه ده احنا بنصلي وقيام ليل وربنا والدين والاسلام الراجل خدهم فوق عنده وراهم مكتبة فيها كتب مهولة عن جميع الاديان الا الاسلام من كتر ما صورة الاسلام مشوهة بره اللي بيبحث عن دين بره بيبحث في البوذية والهندوسية وما بيبحثش في الاسلام شايفين يا جماعة احنا شوهنا صورة ديننا بعدم تطبيقنا ليه قد ايه فاتصل بزوجته وقال لها لقد نزلت الملائكة الى بيتنا واسلم الراجل بسبب التلاتة دول لمجرد بس انه شاف مسلم واقف بيصلي بخشوع وبيبكي ولا هو فاهم القرآن اللي تقري كمان اخوة التبليغ البسطاء يلبس العمامة والجلابية و... يعني احد احد الشيوخ بتوعهم بيحكي لي لما سر... نزل دولة افريقية زي موزمبيق كده حاجات من اللي هناك دي كده فبيقول فنزل المسجد فهو طلع على السلم لقى واحد اسود كده وف... وبيبص له كده فالراجل خاف منه فالراجل قاعد يقول له كلام مش فاهم فيه حاجه فقام نادي المترجم الراجل بيقول له انا عايز البس زي ما انتوا لابسين كده انتوا بتا... المهم عارف ان هو اسلام الراجل اسلم ومشي ولبسوه زي ما هم لابسين ومشي يعني انا عايز اقول لكم ان ابسط حاجه في الدين بتبهر ازاي اللبس بتاع التبليغ ده لما بينزلوا امريكا الناس في الشوارع بتنبهر بيهم في ناس بتسلم من منظرهم بس ملائكه ماشيه في الشارع فالراجل اسلم ومشي وهم بيصلوا لقوا كميه ضخمه من من السود جايين على البتاع قابلت الراجل ده ايه يا عم عايزين جايين يقابلوا فينا دول عايزين نلبس زي ما انا لبس لبسونا زيهم واسلموا الدين مبهر بس لما يتعرض صح الدين مبهر يا جماعة وممكن يعني يعني احنا قلنا ليه انقلبوا وعايزين نقول ازاي انقلبوا ربنا قال ان الانسان مخلوق من صلصال من حبق مسنون صلصال عارفين الصلصال الصلصال ده ممكن يتشكل على اي حاجة الصلصال ده ممكن يبقى مرلين منرو ممكن يبقى ربع العدوية الصلصال ده ممكن يبقى عالم وامام من ائمه الدين وممكن يبقى فاسق فاجر لا يوجد معصية ولا يفعلها الصلصال انت من صلصال وانت من صلصال صلصال يعني ممكن تبقى اي حاجة صلصال يعني ممكن تتشكل على اي حاجة الكلمة دي لها رمز خطير جدا ان الانسان ده ممكن يتشكل على اي شيء يعني انت ممكن تبقى امام يعني انت ممكن تبقى داعية يعني انت ممكن تبقى عالم يعني انت لو دخل الايمان في قلبك ممكن تنقلب نفس انقلاب الصحراء اللي بسبب بطولتهم ربنا خلت ذكرهم في القرآن الاف السنين يعني الصلصال اللي انت مخلوق منه الحاجة اللي بتشكله هي ليه يا جماعة الايمان يبقى عايزين نفتكر قوي كلمة انه الايمان ليه لان الايمان هو اللي ممكن يحدث الانقلاب ده فينا الايمان هو اللي ممكن يغيرنا الايمان هو اللي ممكن يخلينا ابطال الايمان هو اللي ممكن يخلينا في جوار النبي عليه الصلاة والسلام في الفردوس الاعلى اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم يعني ان شاء الله باذن الله عايزين يعني المشروع بتاع الرقم المجاني اللي قلنا عليه المره اللي فاتت بفضل الله يعني في ناس اتصلت اخوه اخوات وفي شرايط الطلبه سواء يعني الجميع الشيوخ بفضل الله ومنه الله سبحانه وتعالى ولكن يا جماعه احنا عايزين المشروع ده ما يقفش المشروع ده مهم جدا عايزينه ما يقفش ده انت ب 20 جنيه ممكن تشترك ب 10 جنيه ممكن تشترك فيه تاخد خمس شرايط ب 20 جنيه تاخد 10 شرايط طب انا مش عارف اوزع اشترك فيه واديه لاي اخ تعرفه يوزع اديه للاخ بتاع الرقم المجاني يوزع يعني يا جماعه المهم شارك شارك في حاجه في دي مش عايزين واحد في المسجد ما يشاركش في هذه المشاريع الامام ابن الجوزي كان رايح يزور واحد وهو خارج لقى الواحد جاي له فبيقول له انا يعني جاي ازورك قال له طب انا جيت لك اهو قال له لا ما عودت نفسي ان انوي شيئا لله ثم لا افعله انا عايز نقول ما عودت نفسي ان اسمع شيئا يرضي الله ثم لا افعله فالرقم المجاني يعني اللي اديته لكم المره اللي فاتت يا جماعه الموضوع ده مستمر وعايزين الفكره الجميله قوي دي تفضل مستمره مش عايزين الفكره دي تنام ومش عايزين اي انسان يبقى عنده سلبيه في نصره الدين بالموضوع البسيط ده ابدا يعني طبعا اللي عايز يطبقها لوحده يطبقها يعني احنا بس يعني اقصد يعني ايه لازم الفكره دي نشترك فيها باذن الله سبحانه وتعالى ال ال يعني الفكرتين احنا قلنا كل اسبوع هنجيب فكرة دعوية اعمل شيئا للاسلام وفكرة ايمانية يعني ت- تجدد الايمان في قلوبنا باذن الله الفكرة الايمانية التعبدية بتاعت هذا الاسبوع يا جماعة انا بداية يعني انتوا لاحظتوا ايه في القصة اللي احنا حكيناها ايه اكتر حاجة ممكن تقلب الانسان م? الايمان اللي هو ايه يعني ايه الحاجة اللي سارة يعني كانت قلبتهم ان الى ربنا ايه اللي هو الايه الاخرة الاخرة فانا عايز يعني نعرف خطورة ان احنا نسمع عن الاخرة احنا سمعنا قد ايه شوية عن الاخرة الصحابة قعدوا 13 سنة كل يوم يسمعوا من النبي عن الاخرة عن الجنة وعن النار وعن القيامة عن 13 سنة احنا يا جماعة مستقصرين احنا قعدنا نسمع لها شهر فاحنا عايزين يعني يعني هو مش ده المشروع الاساسي ولكن انا هوزع المصاحف على دي على مين اللي يسمع شرايط عن الاخرة الاسبوع ده يسمع كل يوم شريط عن الجنة او النار او القيامة او الموت اي حاجة او النظر لوجه الله اي حاجة تتعلق بالدار الاخرة او حسن الخاتمة او سوء الخاتمة يسمع عن الاخرة سبع شرايط انا طبعا احنا قلنا مستويات يعني مش شرط سبع هوزع بعد كده على حاجة اقل ولكن مين اللي يسمع كل يوم شريط عن الاخرة ها ما شاء الله ايوه كده يا جماعة الواحد يتبسط لما بيلاقي الناس بترفع ايدها مين اللي يسمع حضرتك اتفضل آه، احنا عايزين نوزع بسرعة على طول كده خدت المرة خدت المرة اللي فاتت الراجل اللي طلبها ما خدش مين يا جماعة اللي يسمع كل يوم احنا عايزين نبقي اللي مش هيسمع كل يوم يعني حضرتك اتفضل آه، الراجل اللي ورا الفيديو ده هو. انا يا جماعة عايز اديكم كلكم والله ما حدش يزعل مني مفيش حد ورا يا جماعة عايز يسمع سبع شرايط بس عن الاخرة سبع عن النار كده ورا بعض بس يبقى خلاص تتوب الى الله على طول ابو جاكيت بيج شاب البيج ده ايوه لا يا راجل يا طيب حرام عليك انت تسمع من غير ما تعرف الشاب اللي وقف الشاب اللي ورا العمود البيج برضه طيب نخفها شويه برضه يا جماعه نخفها شويه يعني مش شرط سبع شرايط عن الاخره يعني اللي يسمع بس الاسبوع ده يعني ثلاث شرايط ثلاث شرايط عن الاخره جميل جدا بفضل الله يا شيخ رجل. الشاب الازرق ايوه حضرتك والشاب الابيض الجلباب الابيض اللي ورا ده اهو ما عادش غير غير غير مصحف واحد ايه ده الموضوع خلص حاجه تقيله بقى اكتر من سبع شرايط لا لا لا مين اللي يقوم الليله دهيت بصوره الشعراء ما هو انا اللي شرحته الليله ان شاء الله صوره الشعراء م- مين اللي خليها صورة الشهر طيب اتفضل يا فندم. اصل احنا قلنا يا جماعة ان توزيع المصاحف هيبقى على التوصيات يعني بعد كده مش هنشتت بعض احنا قلنا الصورة اللي هنشرح منها القصة نقوم بيها ليلتها الشعراء ان شاء الله زائد موضوع السماع عن الاخرة ده يا ريت والله يا جماعة يا ريت الاخوات كلهم والاخوة كلهم يطبقوه اسمعوا نصيحتي والله يا جماعة اسمعوا عن الاخرة كتير حياتكم هتتقلب تماما المشروع الايماني التعبدي بقى بتاع الاسبوع ده ده, ده مش المشروع ده تع- ده ده, ده مستوى خاص المشروع الايماني يا جماعه إيه، فاكرين مشروع الاسر اللي عملناه السنه اللي فاتت بفضل الله كان مشروع بفضل الله ومنه الله وكرم ربنا علينا كلنا كان ناجح جدا وعدد كبير جدا من الاسر اتغطى بفضل الله اللي هو ان واحد واحد او واحده يتكفل باسره 50 جنيه او 100 جنيه او 150 جنيه مثلا في الشهر وايه كل شهر يودي لها الكلام ده في شكل اكل او طعام الشتاء جاي اكبر مشكلتين بيقابلهم الفقراء في الشتاء هم ايه رقم و... ايه ال- حضرتك اه جزاكم الله خير اكبر مشكلة البطاطين يا جماعة احنا عندنا خمس ست بطاطين في البيت بالسين الفقراء البطاطين عندهم مشكلة كبيرة جدا جدا فعايزين نعمل ده اول مشكلة المشكلة الثانية البلوفات مش الهدوم كلها البروفرات لان البلوفر ده اللي يلبسني ممكن يلبس كل المسجد اللي قاعد لان المقاسات بتبقى يعني ايه مش زي القمصان مش زي البناطيل غير انهم بيقعدوا ي- ي- يكربسوا هدوم فوق بعض عشان يتدفوا خلاص هدوم قديمه على بعض فالبلوفرات دي ممكن تحل عندهم ازمه جامده جدا الجهنم ليست نار فقط جهنم نار وجليد فيعني يعني فإن يعني ساعدنا ان الانسان يستدفئ بهذه الاشياء في الشتاء ربنا ان شاء الله باذن الله يقينا جهنم او جليد جهنم في الاخرة فاحنا يا جماعة عايزين مشروع البطاطين او مشروع الشتاء الخيري البطاطين والبلوفرات حاجة من اتنين يعني انا في بيتي انا عندي مثلا لحاف انا ما بستعملوش خالص الفقراء بيقوموا جايين متغطين بيه جدا او يقوموا حاطين عليه طبقة قماش كده ويبقى يعني حلو جدا انا عندي مثلا 10 بلوفرات طب انا ممكن 3 4 يطلعوا من البلوفرات دي يبقى اذا اول حاجة البطانية قديمة من عندك او اتنين زائد بلوفرين قدام من عندك او اتنين خلاص أو عايز تشتري البلوفات اللي ب 25 جنيه والبطاطين اللي في شارع العباسي اللي ب 25 جنيه مالية الدنيا وان كان طبعا الافضل انك انت تجيب حاجة ايه يعني ولا تيمموا الخبيث ايه منه تنفقون انما اي حاجة مشروع البطاطين والبلوفات ده عايزين نخلصه الاسبوع ده ان شاء الله باذن الله اللي عايز يجيب طول الاسبوع هيجيب على فين اللي عايز يجيب يوم الجمعة الجاية ان شاء الله احنا موجودين في المسجد وهيجيب وهجيب في الدرس خلاص وان شاء الله يعني في اي جنب كده هنحطهم سواء فوق او تحت وبعد كده الاخوة تاخد الحاجات دي وتروح توزعها اللي عايز طول الاسبوع يجيبها يعني يعني يعني اقرب مكان ممكن يبقى قدامنا في مكتبة قدامنا على طول فوق على المشاية من فوق قدام المسجد اسمها المكت تعرفوها مكتبة جنب جنجل بتاع العصير عارفين جنجل بتاع العصير مش عارفين جنجل كنتوا شباب روش ولا ايه لما تطلع على المشاية من فوق اه لما تطلع على المشاية من فوق في فوق على طول اسأل اي حد هناك مكتبة المجد هتنزل لها بسلم كده هتلاقي المكتبة مكتبة اسلامية بتاعت شرايط اسلامية وعطور اسلامية خلاص المكتبة دي طول الاسبوع ودي هناك البطاطين او البلوفات واللي مش هيودي طول الاسبوع مش هيبادر طول الاسبوع يوم الجمعة الجاي ان شاء الله اتمنى يا جماعة بالله عليكم بالله عليكم مفيش حد في المسجد اخت او اخ ما يجيبش بطانية وبلوفرين او بطانيتين وثلاث بلوفرات حاجة من هذا القبيل عشان فعلا زي مشروع الاسر كده ما غطينا عدد كبير بفضل الله جدا من الاسر نغطي عدد كبير جدا من الاسر بهذا المشروع ويبقى لينا ان شاء الله الاجر والثواب عند ربنا ده مشروع الشتاء الخيري ده مشروع التعبدي خلاص اتفقنا مين اللي هيشارك فيه ان شاء الله مش كده يعني ماشي الله المستعان ال ال الحاجة الدعوية اللي احنا عايزين نعملها مشروع الرقم المجاني كان جميل جدا بفضل الله وقلنا نتمنى انه يستمر الحاجة اللي انا عايز اعملها يا جماعة برضو ودي برضو احنا هنجيبها معانا كل واحد مننا بلا استثناء عنده 30 40 شريط ديني في البيت سمعهم وما عادش يسمعهم تاني طول عمره خلاص لانه سمعهم خلاص يعني انا عندي في بيتي ص- خمس ست صفوف شرايط كده انا سمعتها ومش هسمعها تاني لان سمعتها الشريط دي سمع مره واحده ده في الغالب فانا مش هسمعها تاني وفي ناس محتاجه الشرايط دي جدا يعني انت لما بتدخل عند اي واحد حلاق ليل نهار شباب قاعدين يدخلوا بدل ما يشغل الكاسيت على اغاني ما ي- ما نديله خمس شرايط ونشترط عليه شغالهم وبعد شهر اجيب لك خمسة تانيين وتشترط عليه شغال يبقى شوف الشرايط دي اسمعها كام شاب الميكروباصات بدل ما هي قاعده تشغل اغاني اديله ثلاث شرايط او اربعه واشترط عليه يشغلهم 80% هيشغلوهم فعلا 80% بيشغلوا فعلا على الاقل يبقى اذا يا جماعه احنا ممكن يعني نعمل دعوه عامه جميله جدا في المنصوره لو جبنا الشرايط القديمه اللي عندنا جميعا المره الجايه برضو ان شاء الله والشرايط دي هناخدها نصنفها احنا ونوزعها على الحلاقين ونوزعها على الميكروباصات بحيث ان يبقى في جو دين صوره دين ريحه دين طول ما انت ماشي جنب اي حلاق تسمع دين الميكروباصات مشغله دين بحيث ان يبقى جو الدين انتشر في البلد ودي من المكاسب الدعويه الضخمه ان جو الدين ينتشر في البلد فاحنا ان شاء الله المشروع الدعوي اعمل شأن الاسلام كل واحد هيجيب كل الشرايط القديمه اللي عنده كلها لانك مش هتستفاد منها حاجه قاعدها تعمل ايه انت ممكن تاخد ورا من ورا صدها والكتيبات القديمه اللي مش هيقراها تاني عشان برضو نحطها في الايه عند الحلاقين الشباب يقروا فيه يبقى الشرايط القديمه والكتيبات القديمه ان شاء الله طول الاسبوع برضو تجيبها في مكتبه ايه المسجد ان شاء الله بتاعت الشرايط الاسلاميه اللي في وش المسجد من فوق ديت ها اللي بتنزل لها بسلم دي ويوم الجمعه الجاي برضه ان شاء الله نجيب الايه وانا ان شاء الله باذن الله باذن الله ربنا يعيني ان شاء الله يعني اول واحد الجمعه الجايه ان شاء الله بل من بكره ان شاء الله او من الليله هروح اجيب البطانيه القديمه اللي عندي هي مش قديمة ولا حاجة الحمد لله جديدة بس ما تستعملش وبلوفرين ثلاثة والشرايط القديمة اللي عندي واروح اوديها ان شاء الله برضه واللي مش هيودي الجمعة الجاية ي- يعمل ايه يجيب معاه وهو جاي والموضوع ده المشروعين دول مشروع الشتاء الخيري البطاطين والبلوفرات ومشروع الشرايط القديمة والكتابات القديمة مش انتوا بس اللي تعملوه كلم عشرة من اصحابك يجيبوا يعني خليك داعي الى الخير كمان عشان تأمن على عبادتك وعشان تاخد ثواب اكتر كمان مين اللي هيشترك في مشروع الشرايط القديمة الناس ب- بخلت ولا ايه ما ترفعوا ايدكم يا اخي وقولوا ان شاء الله ماشي الله المستعان فباذن الله سبحانه وتعالى يا جماعه دول المشروعين بتوع هذه المره واسال الله سبحانه وتعالى ان يتقبل منا وان يثبت قلوبنا على الحق وان يرزقنا الايمان الكامل وان يرزقنا النور التام في قلوبنا وفي بصائرنا يا رب انصر دينك يا رب اعز اولياءك يا رب اذن لدينك ان يسود يا رب اذن لشريعتك ان تنتصر اللهم لا تذر على ارض فلسطين من اليهود ديارا اللهم لا تذر على ارض العراق من الامريكان ديارا اللهم لا تذر على ارض الافغان من حلف الكفار ديارا اللهم لا تذر على ارض الشيشان من الروس ديارا اللهم لا تذر على ارض الهندو على ارض كشمير من الهندوس ديارا اللهم لا تذر على ارض المسلمين من اهل الباطل ديارا يا رب انصر دينك يا رب اشف صدور قوم مؤمنين اللهم استعملنا ولا تستبدلنا اللهم استعملنا ولا تستبدلنا اللهم تولنا ولا تتولى عنا يا رب لا تدع في هذا الجمع تائبا الا قبلته لا تدع في هذا الجمع عاصيا الا تبت عليه يا رب العالمين لا تدع في هذا الجمع مقبلا عليك بقلبه الا ثبته لا تدع في هذا الجمع طائعا الا تقبلت منه وقبلته يا رب تقبلنا في الصالحين ادخلنا في الصالحين اشرح لنا الصدور يسر لنا الامور ثبت قلوبنا على دينك حتى نلقاك يا رب لا تزغ لا تزغ قلوبنا بالشهوات يا رب لا تزغ قلوبنا بالفتن يا رب لا تزغ قلوبنا بالشبهات يا رب ثبت قلوبنا على اليقين الكامل ارزقنا اليقين الكامل بك وبدينك وبكتابك وبنبيك ارزقنا الايمان الكامل يا رب تب علينا توبة ترضى بها عنا تب علينا توبة تمحو بها كل ذنوبنا تب علينا توبة تبيض بها وجوهنا تنقي بها صحائفنا تب علينا توبة ترضى بها عنا تب علينا توبة تجعل بها اجمل ايامنا واسعد ايامنا وافرح ايامنا يوم لقائك يا رب العالمين بيض لنا صحائفنا بيض لنا وجوهنا طهر لنا قلوبنا زكي لنا قلوبنا نور لنا قلوبنا اصلح لنا قلوبنا زكي لنا نفسنا اهد لنا قلوبنا صب على قلوبنا الايمان صبا صبا املأ قلوبنا حبا لك ورضا بك ويقينا فيك وإنابة إليك وثقة بك وتوكلا عليك وخوفا منك وخوفا منك ورجاء في رحمتك اخرج من قلوبنا الشهوات اخرج من قلوبنا الشبهات يا رب يا رب اكتب لنا في هذه الليلة مغفرة تامة لكل ذنوبنا يا رب العالمين ليس لنا إلاك عجزنا أمام أنفسنا وليس لنا سواك اجعلنا لك صوامين اجعلنا لك صوامين اجعلنا لك صوامين اجعلنا لك قوامين ارزقنا قيام هذه الليلة ارزقنا قيام هذه الليلة ارزقنا قيام هذه الليلة اجعلنا لك ذكارين شكارين اواهين منيبين مخبتين يا رب العالمين يا رب انا لا نعلم من الخير الا قليلا وانت تعلم الخير كله فارزقنا من كل خير سألك منه عبدك ونبيك محمد يا رب اعذنا من كل شر استعاذ بك منه عبدك ونبيك محمد يا رب اصلح لنا قلوبنا يا رب تب على شباب المسلمين تب على فتيات المسلمين حجب نساء المسلمين انزل هدايتك على اهل مصر انزل هدايتك على شباب الجامعة انزل هدايتك على شباب النوادي والمقاهي يا رب العالمين انزل هدايتك وصبها على اهل مصر صبا صبا اللهم انك ان تهدهم تهدي بهم خلقا كثيرا اللهم انك ان تعز الدين في هذه البلد تعز دينك في بلاد كثيرة اللهم فاعز دينك في مصر اللهم فاعز دينك في مصر اللهم اهد الشباب والنساء والرجال والاطفال برحمتك يا ارحم الراحمين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك